واخونا بس بسطويس مغمى عليه يعني يا اخواني ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يبقى كويس باذن الله سبحانه وتعالى طيب كنا بنقول ايه كنا بنتكلم عن الحشر يا جماعه وكنا بنتكلم عن اول مرحله من مراحل الحشر وهي واذا النفوس زوجت كنا بنتكلم عن تزويج النفوس يعني ان كل مجموعه بتيجي مع بعضها السؤال هنا يا جماعه في مفاجات في الحشر يعني ايه مفاجات في الحشر يعني تخيل كده واحد لقى نفسه مع ناس هو عارف ان هم عصاه ايه اللي جابني مع دول دي مشكله للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول حديث خطير جدا جدا في اللحظه اللي بيقول يكفر المرء مع من احب يعني لو واحد احب رمز من رموز الفساد او رمز من فروز من رموز الضلال او رمز من رموز الفجور ممكن يلاقي نفسه معاه ممكن واحد يلاقي نفسه مع النبي عليه الصلاه والسلام يحشر المرء مع من احب يعني انت قدامك الوقت فرصه انك تحشر مع النبي عليه الصلاه والسلام بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدامك فرصه انك تحشر مع ابو بكر وعمر بحب ابي بكر وعمر يبقى اذا يعني التفويج المبدئي ده انت ممكن تقف مع اعظم الخلق بالحب بالحب في الله باذن الله سبحانه وتعالى وده قيمه حب الصالحين انك انت تحب كل انسان تظنه على صلاح السؤال هنا يا جماعه انت عملك يفوجك مع مين عملك يوقفك مع مين هل انت عبادتك توقفك يوم القيامه مع العباد هل انت شغلك في الدعوه يوقفك يوم القيامه مع الدعاه هل انت طلبك للعلم يوقفك يوم القيامه مع العلماء هل انت جهادك يوقفك يوم القيامه مع المجاهدين هل انت قيامك يوقفك يوم القيامه مع القوامين هل انت صيامك يوقفك يوم القيامه مع الصوامين هل انت ذكرك لله يوقفك يوم القيامه مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعني انت هتقف مع مين لازم نركز يا اخوانا الدار الاخره محتاجه تركيز انت هتقف مع مين ايه العمل الصالح اللي انت مركز فيه اللي انت هتقف مع اهله النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الايمان بضع وسبعون شعبه كل شعبه من شعب الايمان كل عمل صالح من اعمال الاسلام اهل العمل ده هيفوجوا مع بعض في الحشر انت ايه الشعبه اللي انت مركز فيها عامله زي واحد داخل البورصه فيبدا الاول يشوف اكتر شركه كسبانه يحط فيها 80% من الاسهم وبعد كده ساهمين في كل شركه بقى باقيه عشان لو كسبت يبقى كسب انت ايه العمل الصالح اللي حاطط فيه 80% من مجهودك ايه العمل الصالح اللي انت مركزه فيه لازم كل واحد مننا ينشن من الوقت ايه العمل الصالح اللي هجتهد فيه اللي اقف يوم القيامه مع اهله بعد كده المرحله الثانيه في الحشر بعد واذا النفوس زوجت مرحله يومئذ يتبعون الداعيه لا عوج له بعد ما بقينا مجموعات وكل المجموعات اتقسمت ما بين الطائعين والعصاه يبدا بقى الاقتياد لارض الحشر امال احنا فين احنا على ارض الدنيا دي ارض الدنيا دي هتنتهي خلاص الدنيا دي دي اخر لحظاتها مش هنتحاسب على الدنيا دي هنتحاسب على ارض تانية اسمها الساهره العلماء قالوا سميت الساهره لانه لا نوم فيها مفيش حد بينام عليها خلاص خمسين الف سنه حساب بلا نوم فيقتاد الناس للساهره في الدنيا كان في داعي لما ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يبقى كان في داعي ليس له عوج وهو القران اللي ما استجابش للداعي ده في الدنيا في داعي تاني لا عوج له برضه ولكن يوم القيامه انت عارف يعني ايه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له مره كنت معدي كده من قدام الجامعه ففي بنت ركبت ورا في التاكسي فيعني جالها تليفون من ولد واقف جوه الجامعه فبيدعوها انها ترجع عشان تقف معاه فقالت له كانت الدنيا حر جدا في اليوم ده قالت له لا يا حبيبي انا مش هقف معاك في الشمس اتشوى مجدعه فقلت في صدري سبحان الله يوم القيامه يحشر المرء مع من احب يعني تيجي تلاقي ايه الاناتيم بتوع كل واحد معاه دول طالعين مع بعض واحد وواحده مرتبطين ببعض جدا في علاقه محرمه مع بعض يوم القيامه خلاص التفويج بيجي كده فتخيل بقى هي ممكن تقف معاه تتشوي في حر يوم القيامه مجدعه ان لم نتب الى الله سبحانه وتعالى ف يومئذ يتبعون الداعي لا يعوج له يعني دول يقفوا هنا محدش يقدر يعترض انت متخيل ان واحد يقول لواحد انت هتقف في ارض المحشر والشمس على بعد ميل طب ما ممكن يعترض مفيش اعتراض خلاص كل واحد هيقف في المكان اللي هيؤمر بيه على حسب الامر من الله للملائكه ده يقف فين وده يقف فين طب هيقفوا فين ال- الحشر ده تفويج لثلاث اماكن لا رابع لها يعني كل بني ادم من الناس هيروح مكان من ثلاثه ملهمش رابع وهيفضل واقف فيه لحد ما الحساب ينتهي ايه الثلاث اماكن الذين سيحشر اليهم الخلق المكان الاولاني وده قليل جدا اللي هيتحشر اليه من البدايه قوي كده ولكن موجود وهو النار والعياذ بالله زي ما ربنا قال ها ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يبقى من اولها كده على النار من الدار للنار والعياذ بالله من القبر للنار دول لا هيتوزن لهم اعمال ولا يتعرضوا على ربنا ولا يقفوا في ارض حشر ولا يتحاسبوا ولا- دول على طول على النار ايه اللي عمله ال فرعون هو قول الله سبحانه وتعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب هي دي الكلمة بتاعت آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إيه يا إخوانا فكرة يعني إيه تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض عارفين زي العلمانيين الوقت كده اللي عايز ياخد من الدين جزء ويسيب جزء اللي بيحاسب ربنا في الدنيا يعني ايه بيحاسب ربنا يا رب انت الحكم ده حكمت بيه ليه وليه في حدود وقطع ايد لا مش اي شريعه نتبعها وليه يا رب بقى في الاقتصاد قلت ان الزكاه بالنسبه دي وليه يا رب قلت ان الربا حرام وليه يا رب في التشريعات الاجتماعيه عملت في قوانين الطلاق كذا وكذا بيحاسبوا ربنا من الوقت تخيل انت لو واحد راح لدكتور كشف عنده الدكتور كتب له روشته قال له ايه ده يا دكتور لا استنى بقى تعالى هنا انت ليه كتبت لي الدواء ده حقن لو سمحت ليه ما كتبتوليش اقراص ليه المضاد الحيوي حقن مش اقراص هو هيموت لو ما خدش مضاد حيوي حقن محتاج حاجه سريعه تدخل الدم وتعالى بقى يا دكتور انت كتبت لي الدواء ده ليه ما كتبتليش دواء تاني ليه وليه ده اقراص ثلاث مرات في اليوم ليه مش مرتين وليه مش مره وليه مش اربع مرات والدواء ده انت قلت لي هتاخده الاول لمده اسبوع وبعد كده هتغيره بدواء تاني ليه اغيره بدواء تاني وليه لمده اسبوع انت لازم تفهمني كل كلمه في الروشته والا مش هسمع كلامك لازم تعرفني حكمه كل دواء بتكتبه لي والا مش هسمع كلامك تخيلوا لو حد عمل مع دكتور كده ينفع يا جماعه العلمانيين بيعملوا مع ربنا كده العلمانيين بيحاسبوا ربنا عارف واحد بيتحاسب حساب الملاكين العلمانيين بيحاسبوا ربنا انت ليه قلت دي هنا وليه شرعت دي هنا وليه حكمت بدي هنا وليه ما قلتش ده هنا وليه ما حطيتش التشريع ده هنا فوالعياذ بالله افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هو مش ماشي ورا ربنا هو ماشي ورا عقله ماشي ورا اللي بيفهمه يعني سبحان الله العظيم فده النوع الاولاني يبقى فيه تفويج على النار مباشره والعياذ بالله النوع الثاني من التفويج وهو التفويج على ارض المحشر العامه يعني ايه التفويج على ارض المحشر العامه يعني في يا اخوانا يوم القيامه حاجه اسمها ارض الحشر العامه الشمس على بعد ميل من الرؤوس الوقت الشمس على بعد 93 مليون ميل ارمي ال 93 مليون هيتبقى لك ميل ده بعد الشمس عن الرؤوس ارض المحشر العامه دي العرق بيلجم الناس الجاما او العرق بيبقى لنص جسم الناس او العرق بي... العرق بيبقى لركبه الناس كل واحد على حسب ذنوبه يعني الجسم بدا يشهد بالذنوب على كل واحد يعني يا اخوانا العرق ده مش قضيه حر والا كان الكل عرق زي بعضه ده العرق ده على قد ذنوب كل واحد يبقى اذا جسم الانسان بدا يشهد يعني ايه جسم الانسان بدا يشهد كان احد الشباب الخليجي وهو متزوج وكان شغال مع ابوه ابوه راجل اعمال هناك وسافر بره اوروبا هذا الشاب لوحده ووقع في الزنا ولما وقع في الزنا يعني في واحد مره زنا قعد 30 سنه يتعالج من مرض بسبب المره اللي وقع فيها في الزنا دي والعياذ بالله فالشاب ده راح وقع في الزنا فاصيب بمرض الهربس اللي له اعراض جلديه وطفح جلدي بيظهر على الجلد وممكن ما يروحش طول الحياه بدا يكشف هناك عشان يتخلص من الاعراض الجلديه دي عشان ما يتفضحش جلده شهد عليه جلده شهد ان وقع في الزنا ويعني يعني قالوا له ال- الطفح الجلد ده مش هيروح رجع بلده زوجته بتقول له ايه اللي على جلدك ده قال لها ده اكله كلتها مليانه بهارات وعملت الطفح الجلد ده زوجته صدقته مر عندها اخت صديقتها طبيبه امراض جلديه فزوجها معدي قالت لها ايه ده قالت لها ده زوجي كل اكله فيها بهارات قالت لها ما فيش الكلام ده وما فيش اكله فيها بهارات تعمل كده في الجلد انما اللي بيعمل في الجلد كده ده مرض اسمه كذا وبيجي بسبب الوقوع في الزنا كانت النتيجه ان زوجته صممت على الطلاق وابوه رفضه من الشغل بتاعه وهو عاش محبوس جوه جلده يغطي جلده ويغطي كل جزء من جلده ويخلي البتاع اللي بيلبسوها على راسهم في الخليج ديت تغطي معظم وشه عاش محبوس جوه جلده لان جلده شهد عليه شهد عليه من وهو في الدنيا هو يوم القيامه بقى هيبدا شهاده الجسم على كل انسان من اول الحشره تبدا الشهاده بالعرق لحد ما ينطق الجوارح في العرض على الله سبحانه وتعالى ارض المحشر العامه دي ارض عجيبه جدا فيها ناس مسلمين كتير جدا معظم المسلمين هيقفوا في ارض الحشر العامه وفيها المنافقين هي المنافقين مش هيروحوا جهنم المنافقين عمرهم ما يكتشفوا ان هم معروف انهم منافقين اللي عند العبور من على الصراط هيفضل يخادعوا طول يوم القيامة ماشيين ورا المؤمنين وبيجروا وراهم وربنا سبحانه وتعالى سايبهم مش هيكتشفوا دلوقتي ان هم معروف نفاقهم زي ما كانوا بيخادعوا ربنا في الدنيا هيسخر منهم ويخادعوا يوم القيامة فيفضلوا يجروا ورا المسلمين وفاكرين ان هم مش مكشوفين لحد لحظة عبور الصراط يضرب بينهم بسور خلاص يتفضحوا ساعة عبور الصراط والعياذ بالله وبعد ما المؤمنين يعدوا خالص يتقال المنافقين عدوا يجي يعدوا الصراط يتقلب فلاشات ينور لهم شوية يجروا في النور فجأة النور يطفي يلاقوا نفسهم في نص الصراط فيتساقطوا في جهنم والعياذ بالله ارض المحشر العامة مانع الزكاة تارك الزكاة في ارض المحشر العامة فين عارفين يا اخوانا اللي عنده حظيرة مواشي فيها مثلا 100 راس 200 راس 300 راس وكان في الدنيا مش راضي يطلع الزكاة بتاعتهم عارفين يوم القيامة يحصل ايه ربنا يعمل له في ارض الحشر عارفين حظيرة المواشي بتاعته اللي في الدنيا اللي كان محوط على البهائم بتاعته والروس بتاعته فرحان بيها ومش راضي يطلع زكاتها حظيره مواشي زيها بالظبط تتعمل له يوم القيامه في ارض الحشر حظيره مواشي عارفين الزريبه دي تتعمل له هناك والمواشي بتاعته تيجي الروس بتاعته تيجي اقوى ما كانت قط ويدخل الحظيره معاهم ويتقفل عليهم هيتقفل عليهم خمسين الف سنه البواء البهائم هتنقلب الى وحوش تعضه باسنانها وتضربه بقرونها وتدوسه بأقدامها خمسين ألف سنة هيفضل الوحوش بتاعته ده ايه البهائم بتاعته يتعذبوا لحد ما يوم القيامة ينتهي ده ده تارك الزكاة فما بالك بتارك الصلاة فما بالك بترك الصلاة أرض الحشر العامة مليانة كل واحد على حسب حاله أمال المكان الثالث اللي هيفوج إليه الناس ده فين المكان الثالث اللي هيفوج إليه الناس هو ظل عرش الله سبحانه وتعالى ظل عرش الله يبقى في ناس تفوج على النار من أولها ده مش هيتحاسب أصلا وفي ناس هتفوج على أرض الحشر انتظارا للحساب وفي ناس هتفوج على ظل عرش الله من أولها ده هيدخل على المقصورة الملكية ما أدركنا ظل ظل عرش الله الظل والهوى وال وال والبرد والنسيم الناس كلها مرعوبة وده الملائكة بتطمن فيه الناس كلها عريانة وده الملائكة بتكسو فيه الناس كلها عطشانة وده النبي عليه الصلاة والسلام بيسقيه الناس كلها تخيل بقى اللي في ظل عرش الله ده وظل عرش الله نفسه درجات في ناس بتقف في ظل عرش الله بس وناس بتقف في ظل عرش الله على منابر من نور يعني الموضوع درجات السؤال اللي بنسأله هنا بقى انت متخيل احساس واحد واقف في ارض الحشر العامه وبيبص الواحد واقف في المقصوره الملكيه واقف في ظل عرش الله المفاجاه هنا يا اخواني ان ده مسلم وده مسلم يعني مش ده كافر وده مسلم اوعوا تفتكروا ان اللي واقف في ارض الحشر العامه هم الكفار بس انما اللي واقف في ظل عرش الله المسلمين بس في مسلمين كتير جدا مش هيقفوا في ظل العرش وفي مسلمين كتير جدا هيقفوا في ارض الحشر العامه انت متخيل الفرق ما بين الاثنين مش واحد واقف في الشمس بره واحد واحد قاعد في التكييف جوه المسجد مش واحد ده واحد في ارض الحشر وواحد في ظل عرش الله انت متخيل الفرق بين الاثنين انا عايزك تتخيل احساس واحد في ارض الحشر بيبص الواحد فيه ظل عرش الله ده مسلم وده مسلم عشان اللي بيقول لك انا كده كويس واللي بتقول لك انا كده كويسه يا اخوانا الموضوع خطير جدا ظل عرش الله ده له ثمن من ضمن ثمنه رجل قلبه معلق بالمساجد انسان واحد وواحده مرتبطين ببيت ربنا من ضمن ثمنه رجلان تحبا في الله الحب الصادق والاجتماع على الطاعه يبقى اللي مرتبط بصحبه سوء ملوش دعوه بظل عرش الله اللي مرتبط بصحبة سوء او بصحبة صحبة سوء ما لهمش دعوة بظل عرش الله اللي بيقف في ظل عرش الله اهل الصحبة الصالحة رجلان تحبا في الله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين يبقى اللي اي بنت تتصل بيه او اي فرصة انه يتكلم مع بنت او اي فرصة انها تتكلم مع ولد او مصاحب له خمسين واحدة على الفيسبوك او مصاحبة لها اربعين واحد في الجامعة وثلاثين واحد في المصيف وعشرين واحد من جيرانها و15 واحد من قرايبها يبقى ده ملوش دعوه بظل عرش الله ظل عرش الله للي تعففوا عن العلاقات المحرمه شاب نشأ في طاعة الله يبقى الشاب اللي بيقول لك انا ما فيش فيا ولا جزء من جسمي ما عصيتش بيه ربنا انا ما فيش ولا معصية ما عصيتش بيها ربنا يبقى ده مش شاب نشأ في عبادة الله يبقى اذا يا اخواني ظل عرش الله له تمن ظل العرش له تمن وظل العرش تمنه ما هواش استهتارا انا عايز اقول لك ان كلمة انا كده كويس وال... والرضا بالمستوى اللي الناس فيه اللي عايز يقف في ظل عرش الله لازم يشتغل له من الوقت حتى في ظل العرش الدنيا درجات ناس على منابر من النور وناس واقفة في ظل العرش وناس بتشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام وناس بتيجي تتطفل على المنظر ده يعني فاكر الموضوع مجدعة ولا دراع فعايز يدخل بالدراع كده فتقول له الملائكة سحقا سحقا انت ما ينفعش تقرب من هنا والعياذ بالله يعني عايز اقول هم درجات عند الله كل حاجه درجات يا جماعه الموت زي ما اتكلمنا قبل كده درجات في ناس بتشتد عليها الم الموت وناس الروح بتخرج تسير كما تسير القطره الجنه درجات في فردوس اعلى فوق حاجه بقى لا لا Beverly Hills ولا ساحل شمالي ولا ولا نيس في فرنسا ولا ولا اكتر افخم قصور في العالم ده قصه تانية خالص وفي ناس في عموم اهل الجنه يبقى اذا حتى النار درجات حتى الوقفه يوم القيامه درجات كل حاجه درجات انت عايز تبقى في انهي درجه هم درجات عند الله على حسب العمل اللي انت هتعمله يعني اتكلمنا النهارده عن الحشر ومراحل الحشر قلنا اول مرحله اذا النفوس زوجت ان الناس هتبدا تبقى مجموعات في صدمات لما واحد يلاقي نفسه كان مع عصاه كنت بتحبهم كنت مصاحبهم واحد يلاقي نفسه مع افجر خلق الله اللي كانت مشهورين بالفجور في العالم كله وصورهم الفاجره في الدنيا كلها انت كنت بتحب ده ويحشر المرء مع من احب واحد يلاقي نفسه مع النبي عليه الصلاه والسلام انا عملي ما يجيبنيش لا ده انت كنت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام حب صادق وهكذا ثم يا اخواني انت هتقف مع مين بقى وهتفوق مع مين قضيه عايزه تركيز وقضيه خطيره جدا وبعد كده يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يعني كل واحد بتحدد له المكان اللي هيقف فيه الاماكن اللي هيتوقف فيها يا اما التفويج على النار يا اما التفويج على ارض الحشر العامه يا اما التفويج على ظل عرش الله المقصوره الملكيه يوم القيامه كل واحد يشوفه وعايز يحشر مع مين وعايز يحشر لفين لان وقفة الحشر دي في البعث احنا قلنا كل البعث الساعات الاولى من يوم القيامة انما الحشر ده الاف السنين بقى الحشر ده ممكن يمتد معظم فترات يوم القيامة ده هيقف الناس بس 40 سنة قبل ما قبل ما يحصل اي شيء يعني هتتطاير الصحف وبعد كده يفضلوا واقفين 40 سنة قبل ما يتحاسبوا خالص قبل ما يبدأ الميزان وقبل ما يبدأ العرض على الله يعني ده الواحد هيقضي هنا بقى آلاف السنين في أرض الحشر ديت فكل واحد يستعد لهذا الموقف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يزكي نفوسنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم اصلح لنا اللهم اصلح لنا سرائرنا وعلانيتنا اللهم اصلح لنا قلوبنا اللهم انر قلوبنا بالقران اللهم اختم لنا رمضان بخير ختام يا رب العالمين اللهم يا ربنا اعد علينا رمضان اعواما عديده يا ارحم الراحمين اللهم اطل اعمارنا على طاعتك اللهم فرج كرباتنا اللهم اشف امراضنا اللهم تسلم منا رمضان وسلمه لنا لنا اللهم لا تجعل هذا اخر عهدنا بعبادتك اللهم لا تجعل هذا اخر عهدنا بالصيام والقيام اللهم لا تجعل هذا اخر عهدنا بالطاعة والعبادة اللهم اعنا بعد رمضان اللهم افتح على قلوبنا وصدورنا بعد رمضان اللهم ثبتنا على طاعتك بعد رمضان يا رب كما اعنتنا على طاعتك في رمضان فاعنا عليها بعد رمضان يا رب كما اعنتنا على القيام في رمضان فاعنا عليه بعد رمضان يا رب كما اعنتنا على الصيام في رمضان فاعنا عليه بعد رمضان يا رب كما اعنتنا على التوبة في رمضان فاعنا عليها بعد رمضان اللهم لا تطردنا بعد رمضان اللهم لا تحرمنا بعد رمضان اللهم لا تتولى عنا بعد رمضان يا رب رمضان وغير رمضان اللهم احطنا بعنايتك ولا تتركنا الى شياطين الانس والجن يا رب العالمين انك ولي ذلك والقدر